السلام عليكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد اخواني واحبابي في الله اخواتنا الفاضلات الكريمات ربنا يبارك فيكم وربنا يرزقنا من واسع فضله يا رب روتشيلد شاب يهودي روتشيلد شاب يهودي من الشباب اللي ربنا فتح عليهم فتح جبار في الرزق لحد ما وصل بقى اغنى ملياردير في العالم كان عنده خزاين الخزنه الواحده تلاقيها مليانه اثار مصريه من الاثار اللي محدش يعرف يشوفها اصلا وسبايك ذهب و... ولآلئ وحاجات جباره وسندات ملكيه و... فكان روتشيلد ده لما يدخل خزنه من الخزن ممكن يقعد ايام اصلا يعد في الخزنه ويرتب فيها ومحدش يدخل معاه ولا يرضى ان حد يدخل معاه وعنده اتعودت ان هو بعد ما بقى بارون الثراء في الكره الارضيه اتعودت ان هو ممكن يخرج ما يرجعش غير بعد اسبوع ولا اسبوعين وده شيء طبيعي تماما روتشيلد مره من المرات اللي هو عاملها هذه الاسره اللي كانت من اسباب تحريك الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وتاسيس دول وتعيين ملوك واسره شديده الثراء يدخل خزنه من الخزائن بتاعته عشان يعد الفلوس ويستفها يتقفل عليه باب الخزنه يغلق باب الخزنه ويحبس هو بالداخل وسط السبائك ووسط المليارات الممليره وسط جبال الذهب اللي هو فيها ويفضل يستغيث ويفضل ينادي ويفضل يخبط محدش داري بيه طب يمكن يفتقدوني هم متعودين ان هو اصلا بيقعد بالاسبوع والاسبوعين ما يجيش ولا حد يسال عنه وده الطبيعي بتاعه من انشغاله بثرواته واملاكه ففضل قاعد ايام في الخزنه يستغيث ويخبط لحد ما يئس ان اي حد يقدر ان هو يعمل له اي حاجه وفي النهايه يا اما هو بيحاول ينتحر يا اما فعلا يعني بشيء من ماله قطع وريد من اوردته وبدا يكتب بدمه اغنى رجل في العالم يموت جوعا اغنى رجل في العالم يموت جوعا جري الوحوش ما بيعملش حاجه في الرزق ممكن الرزق يجي بس انت بترزق اسباب ما بترزقش نتائج ممكن الرزق يجي وتموت وسط مليارات ووسط املاك لا تغني عنك اي شيء عجائب بسم الله الرزاق اللي ما لحقناش نتكلم عن جزء يسير منها في المره اللي فاتت وكان لزمن علينا ان احنا نستأنف مره تانية وقفه مع عجائب اسم الله الرزاق اسم الله الرزاق يا اخواني في الله النهاردة محاولة للقضاء على خدمة سلفني شكرا كفاية فقر بقى جبت الفقر منين جبت الفقر ده كله منين يا اخوانا الفقر اللي احنا عايشين فيه ده عايزين نطلع على وش الدنيا بقى ارفع ايدك تاكل ملبن اقف على باب الرزاق تاكل ملبن غير معاملتك للرزاق تاكل ملبن عارفين لما اجي اقول لك بقول لك ايه عايزين نشرب كوبايتين شاي مع بعض اصل انا مشغول والله طب ايه رايك اعزمك بكره على الغدا اصل انا بكره ورايا مشوار طب ايه رايك يوم الجمعه بقى فاضي نطلع مع بعض طلعه حلوه لا والله اصل انا الجمعه ببقى عندي مشاوير طب بص اقول لك حاجه تقابلني بعد ما تخلص شغلك بكره لا اصل هيبقى عندي ميعادين تانيين طب خلاص انت عايز مني ايه بقى ما تستغربش لما ما تلاقينيش في حياتك ولله المثل الاعلى قوم قبل الفجر بنص ساعه ارفع ايدك ليا وقول يا رب هديك كل حاجه والله يا رب ما بقاش قادر وببقى تعبان وسهران انت يا رب بقى ساعتين قدام الفيس وساعتين قدام الواتس والانستجرام عما ما دام بكون هلكت مش قادر طيب ما بين الاذان والاقامه في الفجر او اي فرض تعالى الدعاء لا يرد والله يا رب عما الاذان بخلص مش فاضي مش قادر طيب صلاه الفجر بس اضمن لك بيها رزقك طول اليوم مش هينفع بصراحه طب اذكار الصباح في دقيقة صباح ومساء احفظ مش ممكن برضه صعبة طب اربع ركعات اول النهار اكفيك اخره وتبقى في كفاية الله هذا اليوم مش م... طب انت عايز ايه عايز ايه ربنا فتح لك الف باب للرزق انت اللي مقفلهم على نفسك عايز ايه اذا كان يبقى ارفع ايدك للرزاق تاكل ملبن لا نزال مع هذا الاسم اللي بيعالج مشكله الفقر اللي بيعرفك اقصر الطرق للدنيا اللي بيعرفك ازاي تختنى ازاي تبقى مليونير لو انت عايز تبقى مليونير اللي بيعرفك ازاي تسدد ديونك لا نزال مع اسم الله الرزاق اللي بيقاوم الانتحار يوميا 4000 واحد بينتحروا على وجه الارض و12000 واحد بيحاولوا ينتحروا محاولات فاشله سبحان الله اب وبنتين والاثنين صح الاب وفقراء وفقراء فقر شديد جدا لدرجه ان هم باعوا الاساس بتاعهم من كتر ال- الفقر وقعدوا نايمين على الارض ويعني وصل لدرجه مش لاقي ياكل قرايبه رموهم لان خلاص بقى مش كل يوم مش كل يوم بدا الجيران يتصدقوا عليهم مش لاقيين ياكلوا صحي من النوم الاب على الصراخ في البيت في ايه لقى بنتين والاثنين واخدين كل واحده شريط دواء قلب والاثنين بيستغيثوا بيموتوا الاب بدل ما ينقذهم ينقلهم المستشفى اما بلبع شريط قلب هو كمان وانتحر الاب وبنتينه الاثنين بسبب الفقر اه لو نعرف الرزاق مش هيبقى الش- القهاوي مليانه شباب محبط اه لو نعرف الرزاق اه لو نعرف الرزاق مش هتبقى الحياه مليانه احباط وقفله وانتحارات بسبب الفقر ومشاكل وهموم الرزاق بيفتح لك باب واسع قوي قوي قوي ان كل حاجه في حياتك تتغير حتى معظم اسباب الطلاق مش معظم اسباب الانتحار الفقر معظم اسباب الاكتئاب على وجه الارض السبب الاول الاكتئاب اشد مرض نفسي على وجه الدنيا بل نفسي ومادي الفقر سبب افتراق ال- الناس والاحباب الفقر خلاص اعمل انا ورايا عقد عمل يعني مش قادر اقعد معاك يا والدي ولا معاك يا والدتي لازم اسافر واشتغل سبب كثير قوي من المصايب على وجه الارض الفقر انت لو جالك الوقت مبلغ كده تلاقي نفسك نفسيتك ساعدت علماء النفس قالوا الفلوس لما بتتحط في الايد بيحصل سعاده فوريه او سرور فوري ده حاجه نفسيه كده ليه لان في حاجات كتير قوي من اللي مضايقاك بسبب الفقر طب ما تيجي نحل ازمه الفقر ما تيجي نرمي حمولنا على الرزاق ما تيجي نتعرف للرزاق المره اللي فاتت خدنا اربع حاجات واحد اسم الله الرزاق بيبهرك اسم الله الرزاق بيبهرك اتنين اسم الله الرزاق بيطمنك وبيملى قلبك بالاطمئنان رزقك مضمون مضمون اوعى تاكل حرام وربك سمى نفسه الرزاق اوعى تذل نفسك لمخلوق وربك سمى نفسه الرزاق اوعى تيأسي وتحبطي ان بقى عندك 35 سنه وما اتجوزتيش او ما خلفتيش وربك اسمه الرزاق الرزاق اكبر مشكله في حياه الانسان الاسم بيعالجها ثلاثه اسم الله الرزاق بيفهمك بيفهمك عايز تختنى تعالى ما نشوف بقى انت بتشتغل في الدنيا 12 ساعه في اليوم عشان تاخد لك من 2000 ل 3 ل 4000 ل 5000 في الشهر طب تشتغل عند الرزاق قد ايه بقى كمان جنب دول عشان تاخد رزق الجنة وتاخد رزق الروح وتاخد رزق القلوب وتاخد رزق البدن والفلوس اكتر بس من ابواب تانية لا تتخيلها شغال عند الرزاق قد ايه وشغال عند الاسباب قد ايه يعني يعني وطبعا كله ان شاء الله في سبيل الله سبحانه وتعالى اربعة اسم الله الرزاق بيوفر عمرك من مسألة جري الوحوش اه، اه، مش هقولها نراجع انما هنضيف قبل ما ندخل في كل النقط ال- الجديده هنضيف حاجات على الاربع نقط اللي فاتت وفي نفس الوقت هنتكلم عن عناصر جديده نبدا بايه يا اخوانا نبدا بايه اسم الله الرزاق بيشوقك نبدا بعنصر من العناصر الجديده كده اسم الله الرزاق جميل جدا ساعه مفيش بسكوت اللهم ارزقنا يا رب اسم لا لا لا لا ادي كيك وادي يبقى اسم الله الرزاق بيشوقك اسم الله الرزاق بيشوقك ازاي ان الرزق يا اخواني ما هوش رزق جسد بس في انواع من الرزق هو ربنا لما سمى رزق الروح رزق ورزق الاكل والشرب رزق يبقى معناه ان رزق الروح ده زي الاكل والشرب تموت من غيره ما تقدرش تعيش من لم يعلم نعمه الله الا في طعامه وشرابه فقد قل علمه كما قال بعض السلف هو انت ما عندكش رزق غير الاكل والشرب في رزق اسمه رزق الروح تعرفوا بيتر سميدلي حد يعرف بيتر سميدلي بيتر لورنس سميدلي صاحب اكبر فنادق في بريطانيا راجل مليون multi مليونير وعنده فنادق في اوروبا وفي باقي دول اوروبا الراجل ده له فيديو مشهور قوي على النت يا جماعه وفيديو يقطع القلب ما انصحكوش ان انتوا تشوفوه ولا انصح حد ان هو يشوفه وخدوا القصه كده وخلاص وعدوها بيتر لورنس سميدلي ال multi مليونير عاش حياه من الاكتئاب رهيبه فعلى قدام الشاشات راح لبيت من بيوت القتل الرحيم هناك في سويسرا وفي انجلترا حاجه اسمها القتل الرحيم يعني عايز تموت وتتخلص من حياتك تعالى هنسقيك حاجه تنام وانت نايم هتموت هم معتقدين كده ساعة خروج الروح ده عالم غيبي محدش يعرف بقى النزعات انما هم بيحكموا عليها بالظاهر راح قدام الشاشات والست بتقول له في المكان القتل الرحيم ده قالت له انت هتاخد ده قال انا ما اقدر اقعدش قادر اعيش ولازم اتخلص من حياتي والاكتئاب مدمر لي حياتي ومش قادر اتفاعل مع الحياه طب انت ايه اللي ناقصك؟ جواز متجوز فلوس عندك متع قدامك ثروة معاك كل حاجة عندك شهرة عندك إيه اللي ناقصك رزق الجسد مية في المية ولكن فين رزق الروح مفيش رزق روح راح الست في الفيديو بتديله الكلام بجد يا جماعه مش اشتغالات يعني بيتصور بجد وهو بينتحر بتديله البتاع اللي بيشربها كده يشرب وبعد كده ينام جايبينه وهو نايم ومات خلاص خلاص ومنظر طبعا منظر يقطع القلب بقى و- ومراته بقى يعني منظر رهيب يا اخوانا منظر انا اكتر معنى وصلني فيه الاجرام اللي احنا فيه ان ربنا ادانا رزق الروح وادانا القران والاسلام ولا ننشره في الدنيا عشان ننقذ هؤلاء البؤساء ولكن احنا دلوقتي بنتكلم في اسم الله الرزاق بيتر سميدلي المليو الم- الملايين الممليانه اللي عنده وانتحر قدام الشاشات ليه؟ لان رزق جسد مفيش رزق روح ما هماش عارفين يعني إيه رزق الروح يبقى اسم الله الرزاق بيشواك انك كنت بتقول يا خير الرازقين ارزقني انت كل اللي في دماغك رزق الجنه هو رزق الدنيا يجي إيه في رزق الجنه هتاخد قصر يعني شويه طوب وم- ومتغفقين بشويه اسمنت انما تاخد الجنه الجنه قارن ما بين كل حاجه في الجنه وكل حاجه في الدنيا رزق الروح لما ابن تيميه بس رزق معنى في الفاتحه بقى كل يوم حتى مات من بعد الفجر العشرة الصبح يقعد يقرا سوره الفاتحه لما السيده مريم رزقت معاني قلوب بقت قاعده في المحراب ليل نهار لا تكف عن العباده وعن الصيام وعن الذكر لله سبحانه وتعالى يعني رزق معنى واحد يغير حياة لما الفضيل بن عياض وكان حرامي رزق معنى في آية ألم يأن للذين آمنوا اتحول لإمام من أئمة المسلمين معنى واحد ربنا يرزقه لك أو يرزقه لك تبقى إمام من أئمة الدنيا أرزاق القلوب دي ممكن تغير حياتك ممكن تبقى مليونير وما عندكش رزق قلوب عايش تعيس مكتئب منتحر وممكن تبقى مديونير ولكن عندك رزق قلوب عايش مطمن مشهيص مبسوط الدنيا كلها ولا تساوي عندك حاجة جنتي في صدري زي ما بيقول ابن تيمية رحمه الله عشان كده مايكل جاكسون قبل ما يموت كان مرعوب من الناس والحراس بتوعه بيقول مرعوب من ان اي حد يقرب منه لحد ما مات بقى والاكتئاب والهم ده ليه ده اللي شارل دو جول كرمها واللي غنت بخمس لغات واللي كانت اسطوره من اساطير الغناء والتجديد والابداع وال... في الاخر قالت لها استطيع التحمل سامحوني وانتحرت مش قادره تستحمل ايه رزق جسد من غير رزق روح المتع كلها عندهم ولكن من غير رزق روح مليارديرات العالم والفنانين من الفنانين اللي ذبح نفسه من الف... في العشرينات من الفنانين ومن المليارديرات اللي رموا نفسهم من, من على برج منهم اللي رمى نفسه قدام شريط قطر والقطر جاي معدي منهم اللي شنق نفسه في بيته منهم اللي رمى نفسه من على كوبري سبحان الله مقطع كده ان شاء الله يعني اتكلم عنه قريب يعني يعني بمناسبه كليب المهم يا اخواني في الله يعني كل دول معاهم المليارات ايه القصه يعني القصة ان كل ده رزق جسد فين رزق الروح فاسم الله الرزاق يشوقك لرزق الروح يشوقك لرزق الايمان يشوقك لرزق العلم العلم ربنا قال في خطبة الجمعة اسعوا الى ذكر الله يا رب النبي قال امشوا للصلاة المرة الوحيدة اللي ربنا قال اسعوا في- في ال 35 صلاة او في ال 35 صلاة بتوع الاسبوع هو في صلاة الجمعة بس ليه يا رب لان فيها علم معلومة واحدة تفوتك كانت ممكن تبقى سبب في دخولك الفردوس الاعلى الفردوس الاعلى سبب معلومه معلومه تلحق حديث اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى ترفع ايدك على باب الرزاق وتقول اللهم ارزقني الفردوس الاعلى تاخد الفردوس الاعلى بسبب معلومه الله اكبر الله اكبر محدش عارف المعلومه اللي هتدخلك الجنه انت عارف انت رزقتها ولا انت لسه ما رزقتهاش رزق العلم رزق الحب لو ربنا رزقك حب مراتك مهما انت كان فيك مشاكل مهما هي كان فيها مشاكل البيت هيبقى جنة ليه رزق طب لو رزق الحب ده غاب من البيت بقى ها تخيل مهما هي جميلة مهما انت ما حصلتش ولا في حد زيك بيت كله تعاسة ارزاق رزق الجنة بقى يا اخواني تخيل انت رزق الجنة ده ربنا بيقول فيه جنات ونعيم جنات كل جنة تصاميمها غير التانية والوانها غير التانية والحان اشجارها وطيورها غير التانية وانواع فواكهها غير التانية والوان انهارها غير التانية واصناف نعيمها غير التانية واشكال قصورها غير الجا- التانية وفنون ال- النعيم فيها غير التانية جنات ونعيم انواع من النعيم لا يحصيها بشر تخيل انت بقى انت شغال قد ايه عشان رزق الدنيا وشغال قد ايه عشان رزق الجنه لما تدبر استكبرت في قول الله سبحانه وتعالى واذا الارض مدت قال لك الارض بتمد يوم القيامه ليه الارض بتتبطط كده يوم القيامه قال لك ليه قال لك انت عارف يعني ايه كل البشر هيقفوا على الكره الارضيه مره واحده من ايام ادم لقيام الساعه مش السبعة مليار ده 300 400 مليار يا نهار ابيض و300 400 مليار جن استنى وكل الوحوش وكل الطيور وكل الدواب وكل الكائنات طب والارض هتاخد دي ازاي المفسرين قالوا عشان كده ربنا قال واذا الارض مدت لان السعه بتاعه الارض لا تسع ان كل الكائنات تطلع مره واحده فالارض بتمد غير الملائكه بقى اللي عددها بتفوق اعداد المخلوقات بمرات عديده طب الارض هتاخد كل ده ازاي قال لك واذا الارض مدت قلت سبحان الله يوم القيامة خمسين ألف سنة إزاي الناس عايشة من غير أكل وشرب الرزق هنا إيه مشاهدة ومعاينة جلال الله في انقلاب الكون وطاعة الكون لله وفي الملائكة وخضوعها لله وفي مشاهد الجلال اللي هتتكشف لما السماء تكشف هتبقى رزق بقاء العباد خمسين ألف سنة يعني رزق القلوب ده ممكن يعيشك ده ممكن يقيمك إنما كان بيقعد ثلاث أيام يواصل من غير أكل وشرب يقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ده ده بقى طعام تاني وسقاء تاني من معاني القلوب وبتبقى النتيجة في النهاية إن احنا عايزين نشتاق يا جماعة نشتاق اسم الله الرزاق بيشوقك بيشوقك إن في أنواع من الرزق جبارة بس احنا مش واخدين بالنا منها ولما بنقول اللهم ارزقنا يا رزاق مش واخدين بالنا منها اتنين اسم الله الرزاق بيبهرك قلنا المرة اللي فاتت بيبهرك ليه لان الرزاق معناها واحد خالق الارزاق اتنين مقسم الارزاق تلاتة موصل الارزاق موصلة ازاي واحد معدي على الطريق السريع بالعربية ركن وعلى فكرة القصة دي أصلا يعني يعني قصص مكررة بصورة تزلزل قلبك تزلزل قلبك وممكن وانتوا بتسمعوا القصة دي كتير منكم يفتكر قصص تانية سمعها وعرفها عن نفس الموضوع واحد عيط على باب الرزاق واحد محتاج 4000 جنيه مسألة حياة أو موت بكرة وليس معه نزل الجبهة قاعد يصرخ لربنا واحد من الناس الأثرياء معدي ركن عربيته يصلي في مسجد على على الطريق السريع زي ما كلنا بنعمل واحنا مسافرين لا واحد قاعد يصرخ لربنا ايه يا عم في ايه استنى لحد ما خلص صلاة الراجل بدأ يحكي له عن مشكلته وعايز 4000 جنيه اهم ال 4000 اللي بالنسبه لك حياه او موت وخد بالك بقى صعب عليه وتفاعل معاه وحس انه امين وصادق وبتاع ربنا وعابد و... قال له الكارت بتاعه اهو لما تحتاج اي حاجه اتصل بيا قال له اتفضل الكارت بتاع حضرتك مش محتاجه لما هحتاجه هقف على باب الرزاق اللي بعتك يبعت لي اي وسيله يوصل لي بها رزقي كما يشاء سبحانه وتعالى سبحان الله يعني واحده سيده من النشطات في العمل الخيري في القاهره وهي انا عارفها شخصيا يعني والقصه دي يعني قصه اخوانا ايه يعني حدثت بالفعل يعني هذه السيده جمعيه خيريه ياما اشتغلنا معاها واعلنا عنها هذه المرأة يعني من النوع اللي هي والله حاسبها شايلة هم الفقراء بصورة رهيبة فلما حصل أزمة من كذا سنة الزيت في مصر كان بقى عامل زي مية الدهب كده فاتصل أزمة رهيبة فاتصلت بواحد من من من الناس اللي بيتاجروا حيتان الزيت في مصر قالت له عايزين زيت للفقراء وانت قال لا لا انا اسف ومش هقدر ومش عارف ايه هو عنده زيت فعلا بس على قد طاقته رفض اليوم ده تريلتين عربيه مقطورتين تريلا فظيعه جايه تخزن زيت في المخزن بتاعه اتصل ببتاع التريلا وصلت الزيت وصلت يا باشا اتصل بالمخازن الزيت وصل ما وصلناش ولا ازازه زيت ازاي ما وصلكش ولا ازازه زيت ازاي اتصل بالسواق تاني القصه دي حقيقيه يا جماعه اقولها لكم بالاسماء لو عايزين بس يعني اتصل بالسواق قال له يا عم الزيت فين الراجل بتاع المخازن بيقول ولا ازازه زيت نزلت قال له ازاي يا باشا انا منزلها في العنوان الفلاني الفلاني الراجل نزلها في المخازن اللي في العماره اللي جنب مخازن الراجل اللي هي مخازن الجمعيه الخيريه بتاعت هذه المراه اللي كانت متصله بيه بالنهار بتقول له ادينا زيت ولا لا احنا اسفين طبعا يا اول ما لقت زيت يا مالها بقى جاي من عند زيت ولا عمين قامت مطلعه على الفقراء على طول عم حاول يسترد الزيت بتاعه كان عليه العوض فيه ربنا وصله للفقراء ربنا بيوصل الارزاق الله بيوصل الارزاق الواحد يا اخوانا عقله بيتوه لما يقعد يتخيل توصيل الارزاق ده اكبر عمليه ديليفري في التاريخ اكبر عمليه ديليفري في التاريخ ليه شبكة توصيل الأرزاق المشكلة إن كل واحد مننا مش فاهم توصيل الأرزاق إزاي فالدكتور بيتهيأله إن ربنا مش هيديله رزقه غير منين من العيادة فهو ع- لو لقيت عيانين يبقى ربنا اداني ما لقيتش عيانين يبقى خلاص المهندس بتاله ان في الشركه اللي تاجر هو اللي محله امال يعني ربنا هيديني منين يا ابني شبكه توصيل الارزاق مليانه ممرات سريه تتوه العقل الواحد قاعد يفكر يا اخوانا هو توصيل الارزاق ان ربنا وصل لك اللقمه لبقك بس ده توصيل الارزاق ان كان في ألف بق جعان مستني اللقمه دي ازاي يوصلها لك انت واحد من الاغنياء يعني بيقول اتجوز آه، تزوج فكان بيقول لي فتزوج واحده آه، عندها 30 سنه فبيقول لي انا مش قادر اتخيل ازاي دي استنت لل 30 بيقول لي ازاي كل ما يمكن ان تتخيله في امراه يتمنى رجل ان يتزوجها من دين او جمال او او أو، موجوده فيها ازاي دي سنه لل 30 قام في الاخر قال ايه رزقي ربنا لولا ان هي رزقي ما كانش اتعمى عنها غيري ففي ألف بق واقف مستني اللقمة ازاي بقى جات لك انت ازاي أ- ألف حوت واقف مستني السمكة بس ربنا كاتبها الحوت واحد منهم ازاي اتعمى كلهم عنها لحد ما وصل الرزق لده يعني يعني سبحان الله العظيم معجزة توصيل الأرزاق من عند الله سبحانه وتعالى ازاي ربنا بيوصل شبكه توصيل الارزاق مليانه ممرات سريه فكله متهياله ان الرزق مش هينزل غير كده بالمنظر ده يا ابني العياده يا دكتور والشركه يا مهندس والمكتب يا محامي والمحل يا راجل اعمال او يا ايها التاجر كل دي الحصالات حصالات بيتحط فيها الرزق قال لها امال لو ربنا اراد ان يرزقني يرزقني ازاي هو انت خلقت نفسك لا يبقى انت ما بترزقش نفسك هو انت خلقت نفسك لا يبقى انت ما اتخلقتش لنفسك يا عم ربنا اشتغل بس مع ربنا زي ما بتشتغل مع الدنيا والاسباب كده اشتغل مع ربنا وسع مصادر دخلك انت دلوقتي باب الاسباب عندك باب واحد اشتغل فيه يا سيدي جميل جدا انما هو يرزقه من حيث لا يحتسب هو مارك زكربرج اللي بقى من اغنى 10 مليارديرات في العالم ده لما كان طالب في لما كان طالب في امريكا وكان شاب عادي جدا ومستواه المادي عادي جدا وفجأة بقى من أغنى 10 مليارديرات ربنا رزقه فكرة فكرة بقى من أغنى 10 مليارديرات في العالم هو الخلايجة لما كانوا ماشيين والبترول تحت رجليهم ويعني سبحان الله لو يعلموا إن في مليارات تحت رجليهم ما كانتش أحوالهم المادية بقت كده في الخمسينات من القرن اللي فات ولكن ربنا سبحانه وتعالى عين الرزق لناس معينة والجيل معين موصل الأرزاق ده الرزق ده مخلوق من قرون عشانك انت ده الرزق ده ده حته الارض اللي مكتوب عليها اسم المستشار فلان ملك الفلان دي مش رزقه ده هو كوبري عشان له حفيد هي رزقه دي لسه مش رزق ده ازاي ربنا بيوصل الارزاق من دوله لدوله رغيف العيش 360 جند بيصنعوه لحد ما بيوصل لبقك اخ من اخواني جنبنا يعني يا حبيبي بكلم معاه فبيقول لي اتجوزت اتجوزت مين اتجوزت واحده من اندونيسيا ايه انا طبعا عمري ما تخيلت يعني يعني اخر حاجه تخيلها يعني حد مثلا يتجوز واحده مثلا من يعني ايه يعني احنا حتى كنا دايما زمان لما نتكلم في في فن الزواج والحياه اللي زي دي على قدنا فاقول لاخواني اتجوز من الشارع اللي جنبكم ليه؟ عشان زوجتك لما تروح لحماتك ما ت- ايه؟ ما تتعبكش بقى والدنيا اندونيسيا ده انت بينك وبين اندونيسيا 10000 كيلو بينك وبين اندونيسيا اكبر محيط على وجه الارض بينك وبين اندونيسيا طياره 12 ساعه وصلت لها ازاي عملتها ازاي دي ودي لو كانت قال لها الاندونيسيه ده ايه ان انت تتجوزي من قاره تانية وبلد تانية ومدينه تانية هو لو كانت قال له الكلام ده سبحان الله العظيم ربنا وصل رزقه وربنا وصله له رزقه وربنا جابه له شاب قاعد وسط شله فاسده رزق الهدايه اخترقهم ليه ازاي ربنا موصل الارزاق شبكه توصيل الارزاق والممرات السريه الرهيبه اللي فيها ويرزقه من حيث لا يحتسب واخ- واحد ملياردير كسب 20 مليار في سنة واحدة بقى الأول على العالم وعدى بالجيتس 20 مليار في سنة واحدة سبحان الله الرزاق إن احنا نفهم يعني إيه ويرزقه من حيث لا يحتسب وإزاي ربنا بيوصل الأرزاق بصورة عجيبة يعني اتفرجت على فيلم مرة وانا في الطياره رايح عمره اتفرجت على فيلم عن صحراء من الصحاري الامريكيه ازاي الكائنات دي بترزق حاجه يا اخوانا طائر العقل جايبين جايبين 20 مليون خفاش طالعين من الكهوف بالليل عايزين ربع مليون ربع مليون كيلو ربع مليون كيلو 250 الف كيلو حشرات كل ليله في صحراء الميه بتقعد سنين ما تنزلش نقطه ميه الصبار لما بينزل ميه بيخزن بال 200 كيلو ميه عشان ممكن يقعد 3 4 سنين ما فيش نقطه ميه تنزل وكل يوم ربنا بيبعت لهم الربع مليون كيلو حشرات رزق الله في سمكه غلبانه في البحر طب دي هتاكل ازاي وما بتاكل السمك بقى كمان باشا بقى كمان يعني ما بتاكلش اعشاب ولا بتاع ده لا رزقها السمك طب هتاكلها زي ربنا خلق لها خيط طالع منها كده والخيط في نهايته حته جلده صغيره هو المنظر ده ده شبه منظر ايه سناره نفس اللي انت بتعمله هي مش عارفه حاجه هي فجاه بتلاقي السمك داخل بقها هي مش فاهمه داخل بقها ازاي هو ربنا جايبه لها لحد عندها ربنا اداها سناره طبيعيه بتجيب لها السمك لحد عندها الابهار اسم الله الرزاق بيبهرك واحد اسم الله الرزاق بيشوقك لانواع الرزق الجباره العظيمه اتنين اسم الله الرزاق بيبهرك ثلاثة اسم الله الرزاق بيطمنك بيطمنك اخ مصري غلبان جدا سافر السعودية شغال عامل في اسطبل عامل في حظيرة بهايم في السعودية وغلبان غلب يعني والدنيا مل... يعني استغفر الله العظيم مش هنقول ملطشة معصية ظروفه والديون اللي عليه وانتوا عارفين طبعا ال- اللي بيبقى بالوضع ده الدنيا بتبقى عاملة معاه قد ايه وعايش في حظيرة بهايم عامل ايه يعني واحد بيقول له يا اخي طيب ما, ما تفكر كده انك انت ايه تجيب لبن الابل وتبيعه فقال له لبن ابل ايه؟ قال له يا اخي ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هو بيستشفى بيه و- والبان الابل وبتاع فالراجل بدا يدور شرعا فلا الموضوع ايه؟ الاخ ده لا الموضوع جميل ولا الموضوع شرعي و- فقام جايب جمل تبعه لحسابه في ال- في حظيره البهائم اللي هو شغال فيها في السعوديه وبدا يجيب اللبن ويبيعه الموضوع مشي جاب جملين الموضوع مشي جاب ثلاث جمال هذا الاخ دلوقتي صاحب اكبر مزرعه جمال في مصر في مرسى مطروح مرسى مطروح خلاص بقى طبعا رجع والدنيا ايه والدنيا وسعت معاه لدرجه انه مش محتاج يشتغل عند حد اكبر مزرعه جمال وتاجر في البان ال ال ال الابل في مرسى مطروح سبحان الله العظيم رب- عشان كده بيل جيتس بيقول كلمه غريبه قوي هو عايز يعبر عن اسم الله الرزاق بس بطريقته هو بيقول لك كل ما فيه اغنى مليارديرات العالم لا يستحق احد منهم هم لا دول اذكى ناس ولا دول انشط ناس بيقول انا ثروتي لا تتكافئ مع مجهودي وانما هو الحظ من السماء بيقول لهم الناس دي مش يعني ب- لو اسباب الناس دي مش المفروض انها تبقى اغنى ناس اصلا امال هو حظهم هو بيعبر عن اسم الله الرزاق سبحانه وتعالى ازاي ربنا بيطمنك ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيط... رزقك مضمون رزقك مضمون ازاي انك انت تطمن ان وفي السماء رزقكم يا ابني مفيش حاجه تحت يا ابني اللي عارف جحا اللي بي... فلوسه وقعت في النور في الضلمه راح دور عليها في النور يا ابني ما تبقاش زي جحا قاعد تدور على رزقك في مكان غير اللي وقع فيه اصل الارض قريبه مني فبدور عليه فيها يا ابني رزقكم في السماء مفيش حاجه تحت كله جاي من فوق كل دي حصلات وخلاص في ناس راحت جابت تحويشه العمر حطتها في شركه الريان راحت عليها كل تحو... او في اي مشروع فشل راحت عليها راحت عليها هو مش معنى انك رزقت ان ان ده بقى رزقك ولا انك انت تنتفع بالرزق ده ده رزق وده رزق تاني خالص زي ما هناخد دلوقتي انما ربنا بيقول وان من شيء الا عندنا خزائن عندنا عندنا يعني عنده بس مفيش حاجة عند حد تاني كله شحاتين واقفين على باب الرزاق متسول رايح يشحت من متسول منظر يضحك منظر يضحك لو كان ربنا ادى الاكسجين ده لحد يبيع ويشتري فيه كان موتنا كلنا انما ربنا الرحيم من شيء الا عندنا عند ربنا بس سبحانه وتعالى تخيل يا جماعه لو اسم الله الرزاق اللي بيبهرنا ده لو ربنا باع لنا الارزاق دي يعني يقول لك طبعا الشعب بيقعد خايف مرعوب ليه؟ احسن يرفعوا الدعم عن رغيف العيش احسن يرفعوا الدعم الحكومي عن رغيف العيش فالرغيف ابو شيلن هيبقى ب 50 قرش امال لو الدعم الرباني اترفع تعمل ايه؟ هو انت فاكرك ان تمن رغيف العيش 50 قرش ده تمن ال- الشغل البشري في رغيف العيش انما تمن ال 360 جندي والرياح والكون والبحر وال وال والظواهر الكونيه اللي ربنا سخرها عشان رغيف العيش بتاعك لو ربنا حاسبك عليها زائد تمن الدليفري يا باشا انه وصل لك لحد عندك اه وقال لك كنت روح بقى نقي حبوب القمح من استراليا وتعالى طب لو ربنا بقى حاسبك على ثمن ال- هيبقى بكام؟ لو ربنا حاسبك على الرزق ده يبقى بكام؟ لو ربنا حاسبك على هذه الارزاق سبحانه وتعالى اسم الله الرزاق بيبهرك اسم الله الرزاق بيطمنك اسم الله الرزاق بيشوقك اسم الله الرزاق بيوفر عمرك بيوفر عمرك مش جري الوحوش يا اخوانا والله والله ما هي جري الوحوش يعني لو الناس اللي شغاله 15 ساعه عند اسباب الدنيا قطعت نص ساعه منهم تقف على باب الرزاق عشان كده النبي قال لك ساعة وساعة ساعة في تحصيل رزق الجسد وساعة في تحصيل رزق الروح ساعة على باب أسباب الدنيا من أجل تحصيل الأرزاق وساعة على باب الرزاق سبحانه وتعالى جري الوحوش بيجيب ايه لو مش رزقك وجريت جري الوحوش مش هتاخدها واحد آه، آه، بياكل فول كده فجت حته فول بيبلعها حته الفول بدل ما تنزل في المريء هنيئا مريئا تنزل في القصبه الهوائيه نزلت في القصبه الهوائيه الراجل ازرق نفسه راح جروا على المستشفى الدكتور قال لهم آه، يعني خ- يعني حوالي 4000 جنيه عشان يعمل المنظار ويطلع حته الفول اللي اللي واقفه في القصبه الهوائيه حاجه طبعا رعب خد يا عم 4000 من الراجل بيموت دخل عملها طلعها بالمنظار حطها في طبق كده جنب اوضه العمليات وبيخلص بقى الشغل بتاعه دخل واحد من بره آه، حته فول لذيذه حلوه كده صغننه كده و- بس يعني مفيش مانع يعني اه قام بلعها نزلت فين؟ في المريء المره دي بقى مش في القصبه الهوائيه الراجل الاولاني ده كان هيموت ودفع 4000 جنيه لانه عايز ياخد حته فول مش رزقه مش رزقك لو مت مش هتتبلع هي رزق الراجل التاني اللي هي وصلت لحد عنده في هذا المكان مش رزقك مش جري وحوش يا اخوانا عشان كده من اخطر الحقائق في اسم الله الرزاق ان في فرق ما بين رزق الاسباب ورزق النتائج النقطة دي في ناس كتير مش واخدة بالها منها يعني واحدة جميلة باهرة الجمال وفي الآخر جمالها سبب تعاستها ليه؟ هي رزقت السبب آه ولكن لم ترزق نتيجة السبب من السعادة آه واحد غني أغنى واحد أكبر مستورد عربيات في مصر كلها عارفين مات إزاي؟ مات وهو راكب أحدث عربية في العالم في مصر أحدث عربية في العالم آخر موديل من أحدث عربية في العالم هو ومراته راكبين في العربيه والشارع فاضي والوقت ما كانش وقت ازدحام مروري وما خبطش في عربيه ده خبط في الرصيف العربيه ولعت اتحرق اتحرقوا هما الاثنين هو ايه ده هو الفلوس موجوده ولكن القضيه ايه اكبر واحد مستثمر في القرى السياحيه في مصر حفيده جايب له اخطر عربيه ماشي بيها واحد دخل من ورا فيها ولعت العربيه مات القضية قضية مش في فرق بين رزق النتائج ورزق الأسباب عشان كده اللي هيتجنن على الغرب ربنا اداني الغرب كتير ليه؟ اداهم رزق الأسباب ولكن رزق النتائج فين السعادة بقى الحقيقية؟ فين الأمان الحقيقي؟ فين نتائج الرزق؟ هي دي القضية عشان كده فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما انما يريد الله ايه ليعذبهم بها يا رب دي اسباب سعاده بس ربنا ما رتبش النتائج عليها فخدوا اسباب السعاده وخدوا بها نتيجه الشقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنه الا تمطروا مش الشده ان المطر ما ينزلش امال إيه يا رسول الله بل السنه حديث جبار جبار بل السنه ان تمطروا وتمطروا ثم لا ينبت الزرع خدوا اسباب ومش هيطلع نتيجه هي الموضوع مش كده الموضوع ان النبي بيقول لك في فرق بين رزق الاسباب ورزق النتائج عشان كده يعني سبحان الله العظيم ال- الملياردير الايطالي اوناسيس اوناسيس في السبعينات كان عنده 70 مليار 70 مليار انت متخيل يعني الوقت بيل جيتس الاول على العالم ما جابهمش اصلا ها 70 مليار اوناسيس كان عنده جزر واساطيل بيتفسح فيها الحمامات بتاعتها دهب الحكومه الايطاليه لما مات اوناسيس ما كانش معاها ميزانيه ت- تصون الحمامات الذهب بتاعته معهاش ميزانيه اوناسيس ده كان قصير فكان نفسه يتجوز واحده طويله فدور في الطوال لقى مين بقى اللي عجبته ارمله كينيدي اتجوز آه، ارمله جون كينيدي جاكلين كينيدي واتجوز برضه غيرها آه، بنت اغنى ملياردير في العالم برضه يعني بنت ايه يعني حاجه برضه كارثيه زيه كده ويخلف كل ما يخلف ولد الولد يموت كل ما يخلف ولد الولد يموت لحد ما خلف ولد في الاخر وكبر وبقى شاب جاب له طياره يتفسح فيها الواد اتحرق بالطياره الطياره اتخبطت واتحرق بيها ما لقولوش جثه اصلا لابنه الراجل ده اللي هو ما انا بقول لكم ايه في فرق بين رزق الاسباب ورزق النتائج شوف الراجل ده رزق ايه وحياته شكلها ايه الابتلاء بتاعه جه فين تخيلوا فين حد يتخيل الابتلاء بتاع اوناسيس كان فين في جفن عينيه في عضلات الجفن جاله اتخاء في الجفون فبقى ما يقدرش يشوف النعم اللي ربنا اداها له الدكاتره ما لقوش طريقه لعلاجه غير بالبلاستر يلزقوا له الجفن في الجبين بتاعه من فوق كان معين دكتور مخصوص ليه اول ما يصحى من النوم الدكتور يفتح له عينيه لانه ما يعرفش يفتح عينيه لنفسه اتصل بشركه ريبان قال لهم اعملوا لنا الدرجه بتاعه الغواصين كده تحميله عينيه من الهواء ومن التراب لانه مش قادر يستحمل الهواء والتراب يعني اغنى ملياردير في العالم وشوف الابتلاءات اللي في حياته وشوف الم... هو مات ورثته بنته طبعا قصه بنته مشهوره في الانتحار آه وهي عندها 37 سنه في بالمخدرات في شاليه في الارجنتين ورثته حفيدته حفيدته خدت الفلوس ماتت ملهاش وريث الكلب هو اللي ورث الثروه دي سبحان الله العظيم يبقى رزق الاسباب شيء ورزق النتائج شيء تاني يبقى وفر عمرك مش وفر عمرك انا هكلمكم دلوقتي في النقطه دي ان شاء الله مش وفر عمرك معناها ما تسعاش درس اسم الله الرزاق ليس ضد السعي وانما ضد الهلع وانما ضد التوتر والخوف خلاص يا عم مراتك في ايده والمرتب ما بتقبضوش من الشغل انت بتقبضه منه يا عم كل ارزاق عمرك من الرزاقين الله هو الرزاق مفيش غيره اصلا الحقيقه دي لو قرت في قلبك وقر في قلبك حقيقه ويرزقه من حيث لا يحتسب ان في ممرات سريه جباره لتوصيل الارزاق انت اللي ما بتعاملش ربنا بيها انت اللي كل يقينك على شغلك فما بيجيلكش الشغل الرزق غير من شغلك وسع يقينك ترزق ممرات للارزاق جديده تماما تبهرك من الله الرزاق سبحانه وتعالى لما تشوف عجائب تصريف الله للارزاق يبقى وفر عمرك اسم الله الرزاق بيوفر عمرك أربعة خمسة اسم الله الرزاق بيفهمك بيفهمك ايه من اين تؤكل الكتف عايز يا عم فلوس عايز ارزاق عايز هو الموضوع بيد ربنا سبحانه وتعالى الموضوع بايد ربنا طب يعني قول لي بقى الغرب ليه بقى خد رزق كتير ما قلت لك يا عم رزق الاسباب غير رزق النتائج الغرب الغرب واخد رزق اسباب فين السعاده بقى في الانتحارات وال... ومليو... م... م... المالتي مليونيرات بتاعتهم ينتحروا قدام الشاشات ومش عارف مين تذبح نفسها ده في اتنين متجوزين حطت راسها في الفرن انتحرت بوضع راسها في الفرن يعني ربنا يحفظنا يا رب الطرق اللي بينتحروا بيها تحسسك ان يعني اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظ يعني اهل الدنيا كلهم يا رب من هذه الامراض النفسيه وربنا يهدي الجميع يا رب ويهدي غير المسلمين كما هدى المسلمين ويهدي المسلمين لدينهم حاجه تبين لك الناس دي بتعاني قد ايه الناس دي بتتعب قد ايه فبيفهمك بيفهمك طب الوقت بقى هو يعني العاصي لما رزقه بيقل معناه بقى ان ربنا اللي عنده قل لا طبعا لا طبعا هو فوق مفيش حاجه خالص اتغيرت هي تحت لما تقل تحت مش معناه انها قلت فوق مش معنى ان احنا في ازمه غلاء الاسعار وفي تهديد بانهيار اقتصادي ان دو فوق قلت هو معناه ان فوق في رساله تحذير صلحوا حاجه تحت عشان الرزق يرجع تاني المسالك بتاعته تشتغل يعني عشان كده احيانا تضيق الارزاق على الصالحين احيانا يعني ليه تضيق الارزاق على الصالحين امتحان ليهم ترقيه ليهم احيانا ترقيه ولكن الاصل ايه الاصل اسمع معايا بقى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا تاني الاصل ايه كلما كلما يعني ايه في اللغه يعني كل ما يحصل كلما يعني كل وما دي ملحقه بيها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا هو ده الاصل كل ورد عباده هتقعديه ربنا يرزقك بسببه كل ليله هتقومها معاها رزق فوري كل مره واحد قابلني كده الله يغفر له ويتوب عليه ويتوب على اللي زيه كان بيتصل بيا عايز حاجه معينه كده اعملها له يعني فعايز يقول لي ان ان الفلوس جاهزه فبيقول لي توتو على كبوته فبقول فقول له يا عم انتوا يا عم انت انت عم مخك تعبان ولا انتوا انتوا استغفر الله العظيم في ناس يا جماعه هي الدنيا بالنسبه لها بقت فلوس كده وخلاص يعني فانت يعني كله كاش كله كاش قبض كاش كلما دخل عليها زكريا المحرم كل ورد عباده برزق كل ما تقعد جلسه ضحى برزق على طول عشان كده بعدها على طول سيدنا زكريا قام طلع على المحراب هو كمان فنادته الملائكه وهو ايه؟ قائم يصلي شوف الكلمه كلمه تلهف قلبك على العباده الرزق في العباده وهو قائم يصلي وهو واقف بيصلي والملائكة بتقول له أبشر يا زكريا أبشر برزق الله الواسع الكريم من عند الله سبحانه وتعالى رزقا من لدنا ازاي بقى مالكش دعوه بالزي دي دي مش بتاعتك انت ما خلقتش نفسك ما بترزقش نفسك هو اللي اصعب ان ربنا يرزقك ولا ان ربنا يخلقك اللي اصعب ربنا عمله لك انه يخلقك خايف من الرزق ليه اطمن على رزقك يبقى اسم الله الرزاق بيفهمك ستة اسم الله الرزاق بيحذرك بيحذرك اسم الله الرزاق بيحذرك مصعب ما شاء الله متألق يعني اسم الله الرزاق بيحذرك يعني ايه بيحذرك يا اخواني في الله اوعى تزعله بقى انا في ايدي رزقك انت لو انت واقف حافي على حته حديد والحديد طالع منه سلك كهرباء وال... والسلك 3000 فولت والكوبس في ايدي لو انت زعلتني اعمل فيك ايه تخيل بقى ان كل رزقك في ايد الرزاق تعصيه ازاي اثر المعصيه في محق الارزاق واحد احد السائقين جنب المنصوره كده بيقول لاحد اخواني واحبابي ورفقائي اللي معانا في المسجد آه، بيقول له كان معاهم سواق عنده تريلتين ملكه انتوا عارفين التريلا بكام تريلتين ملكه ولكن يا عيني كان بتاع مخدرات وبتاع خنا وبتاع مصايب سودا وبلاوي وقرف بقى و- وقذاره والعياذ بالله بيقول له الراجل ده فعايز يعني يامن الفلوس بتاعته من الضرايب قام كاتب الفلوس باسم مراته بيقول له الراجل ده دلوقتي بيلف طبعا كل حاجه اتباعت وكل حاجه راحت وكل حاجه ضاعت وافتقر وشحت بيلف علينا دلوقتي عشان نرضى نستعمله اجير لتريلا بيقول له واحد تاني من اصحابنا كان عنده ميكروباصين 14 راكب بيقول له هو وظيفته يقعد على القهوه طول اليوم ويقوموا جايين بالليل واخد الايراد من ده واخد الايراد من ده ويقوم واخد انضف ميكروباص منهم طالع واخد واحدة والعياذ بالله من بتوع الزنا وبتوع البغاء واخدها وقاضي ليلة مع الزنا في الحرام هو ده نظام حياته كله يوميا ده نظام الحياة بتاعه بيقول له الراجل ده دلوقتي والله العظيم بيشحت منهم بيروح الموقف ايه طبعا كل حاجة اتباعت مراته سابته طلق مراته اولاده سابوه خربت من مجاميعه بيقول له هذا الرجل الان شحات بيجي الموقف ده يديله 10 جنيه ده ما يديلوش ده يديله 5 جنيه حاجه كده وخلاص سبحان الله اه لو الناس تصدق اثر المعصيه في محق الارزاق ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه غير حرمان البركه مره راكب مع سواق تاكسي وبتكلم معاه عن ربنا والراجل بقى يعني يعني الصلاه وحاجه يعني ربنا يحفظنا عايز توبه الى الله بيقول لي يا عم الشيخ انا دخلي يوميا حاجه كبيره يعني في الاخر بقى كذا الف جنيه ايجار شقتي ملاليم مش عارف ادفعه مش عارف يدفع الملاليم ليه مفيش بركه مفيش بركه طب تخيل بقى ده ده اثر ال- المعصيه على الرزق اثر بقى انك تبتغي الرزق بمعصيه الله اشد من اي معصيه تانية ان انا عايز الرزق بقى غصب عن ربنا استغفر الله العظيم ان انا بقى عايز الرزق بالمعصيه المال الحرام البنت عايزه تتجوز حطي بقى خمس انواع مكياج في عينيكي و12 نوع مكياج في وشك والبسي الضيق والبسي ال... ايه يا بنتي في ايه هتاخدي العريس من خزاين ربنا غصب عن اللي خلقه غصب عن الرزاق سبحان الله تلاقي الشاب عايز يتجوز البنت دي عجباني انا بقى لو دخلت من الحلال محدش هيوافق لازم الاول اعلق قلبها بيا يبقى لازم الاول بقى مكالمات حرام و... وتودد حرام يا ابني دي لا في ايد نفسها ولا في ايد ابوها دي في ايد ربنا مش هتاخدها من ربنا غصب عن الخاء عن الرزاق سبحانه وتعالى ليه لا عايز فلوس على طول شوف بقى هتعمل ايه في الغنى هتعمل ايه في الرقص هتعمل ايه في مش عارف ايه يبقى الناس عايزه الرزق بالمال الحرام والعياذ بالله نتيجه ده ايه واحد رزق الجسد نفسه رزق الاكل والشرب نفسه يقل الشيخ الشعراوي كان عنده واحد في المعهد الازهري زمان آه الله يرحمه يعني كان على طول يشتكي من الفقر وضيق المال و و و فالشيخ شعراوي بيقول مره لقيته وهو مروح ده طبعا الكلام ده من عشرات السنين بيقول مره وهو مروح لقيت هذا الرجل آه، واخد حاجات الحكومه بقى ودفاترها ويا عم في ايه؟ قال له عشان ولادي يذاكروا فيها ويكتبوا فيها، يا عم حرام ده مال عام، قال له انا هعمل ايه والفقر؟ قال له لو سبت المال الحرام ده ربنا يبارك لك. الراجل بعد فتره ساب الحاجات دي فجاء للشيخ الشعراوي الله يرحمه يقول له انا رزقي بقى فيه بركه عجيبه وبقى مكفيني انا واولادي من يوم ما سبت الحاجات ده ايه؟ التعدي الايد على المال العام ده. قال له المال الحرام هو سبب محق البركه. بين اللي انت عايزه غير بقى رزق الاخره يحرم منه والعياذ بالله رزق الجنه لا كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به يتحرم من الجنه والعياذ بالله يعني عشان ياخد رزق الدنيا يخسر رزق الدنيا ويخسر رزق الجنه غير ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له يحرم من اجابه الدعاء يحرم من كلمة يا رب والعياذ بالله انت متخيل عشان كده ال- الناس اللي الواحد بيشوفها لما تيجي تتوب بقى من الحرام انا اعرف ناس في الغنى لما تابوا من الغنى وبداوا ياكلوا من حلال واحد منهم كان بيمسح العربيات للناس الوقت ده فضل ومنه الله سبحانه وتعالى شغال في ال- في الهندسه في ال- في توسعات الحرمين الشريفين شغال في الهندسه هناك اقابله لما انزل عمره ما شاء الله بتاع الله ربنا بيفرجها على الانسان اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى ف اسم الله الرزاق بيحذرك اوعى تعصيه لو نقطة دم حرام واحدة دخلت جسمك أو جسم ولادك مش هتخرج وهي سليمة اوعى تعصيه اتق الرزاق اتق الرزاق انك انت تعصيه عشان الرزق تمانية اسم الله الرزاق بينشطك بينشطك ازاي هو اسم الله الرزاق مش بيخليك تقعد في الجامع وخلاص بقى ومالكش دعوه باي حاجه واعبد وخلاص وربنا قادر وربنا قال لك رزقك مضمون اسم الله الرزاق بينشطك بيخليك تزيد في شغل الدنيا بيخليك تزيد في السعي على رزقك اسم الرزاق يخليني انا المفروض بقى الكلام بتاعك يخليني اعبد كتير اه ويخليك طبعا تعبد كتير وتاخد باسباب الرزق السماويه ولكن برضه ينشطك في اسباب الرزق الارضيه ازاي بعد الاذان ان شاء الله ايوه كفى وصلاه وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين اما بعد اسم الله الرزاق بينشطك ينشطك ازاي ربنا بيقول اموالكم التي جعل الله لكم ايه قياما ربنا بيقول لك الفلوس دي العمود الفقري للحياه يعني الفلوس عمود فقري والايمان عمود فقري يعني جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما دي عمود ودي عمود يعني سيدنا ابراهيم لما دعا قال وارزقهم من الثمرات سيدنا ابراهيم يعلم خطورة الرزق وخطورة القضية دي شكل النبي عليه الصلاة قال لك ساعة وساعة ساعة غاية القوة في السعي على رزقك وساعة غاية القوة في السعي على إيمانك العمودين الفقريين بتوع الحياة يبقى إذا الإسلام ما قالكش إن الفلوس مش مهمة و... لا لا لا قال لك انشط قال لك اشتغل امال ربنا سمى نفسه الرزاق ليه؟ مش عشان تقعد في الجامع ده طلب رزق عبادتك وفي نفس الوقت سعيك على الرزق ده طلب رزق والا مش هتشوف ايات في اسم الله الرزاق لو انت ما ساعدتش عشان كده اخطر حديث في توكل اللي هو لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخدوا خمصا وتروحوا بطانا شوف يا طالع الصبح جعانه قد ايه وهي راجعه قد ايه شبعانه وبطنها مليانه مش ده اكتر حديث في توكل اكتر حديث في حركه تاخدوا وتروح يعني برضو في مجهود يبقى في سعي عشان كده التاجر اللي جه ساب التجاره وقعد في الجامع فاحد اهل العلم بيقول له مالك قال له رايت ايه خلاص انا لا عدت بعد كده اتاجر ولا اسعى على رزق قال له ايه قال له لقيت غراب اعمى وقلبي اتقطع وقلت ده بياكل ازاي وربنا يوصل له رزقه ازاي الرزاق لقيت غراب بصير جه وبياكله لحد بقه وربنا اللي بيوصل الرزق قال له ولما رضيت ان تكون انت الاعمى طب ما تبقى انت البصير وربنا بيرزق ده وبيرزق ده ليه تبقى انت الاعمى الاسلام بيقول لك ما تبقاش انت الغراب الاعمى اوعى انت تأدي الدور ده في الحياه خليك انت البصير اللي بيوصل انما يعني ما يحدث الان في الامه للاسف ده ليس من الاسلام في شيء ليس من الاسلام عشان كده لما بتروح عمره في حاجه اسمها السعي ايه السعي ده بين الصفا والمروه صفا والمروه روح قوه ارجع بقوه هروله المره الوحيده اللي طلب الله منك الهروله الهروله يعني حديث من اتاني يمشي ومن تقرب الي شبرا ومن تقرب الي زراعا مفيش فيه ومن اتاني يهرول حدش بيهرول لربنا نادر اما حد بيروح لربنا هرول المره الوحيده اللي ربنا طلب منك الهروله في السعي بين الصفا والمروه بين العالمين الاخضرين هروله هو احنا بنسعى ليه عشان بنقلد السيده هاجر هي السيده هاجر كانت بتسعى ليه كانت بتسعى عشان تدور على حد يعرفها ربنا ولا كانت بتسعى على رزقها كانت بتسعى على رزقها يعني تخيل بقى اه ان ان الموقف ده اصلا كان موقف سعي على رزق وربنا جعله نبراس للامه كلها وبقى السعي بهذا الاسم فتتخيل مين اللي قالك ان الدين بتاعك انك انت تنام ولا تقعد ولا يلا بقى عايزين مصر تنشط الشباب بتوعها وتعلمها يسيبوا القهاوي ما نعقدش العمره نيسر العمره ونروح هناك نعلم الشباب يعني ايه السعي يعني ان السعي على الرزق ربنا بيجعله فيها امامه للدنيا كلها يبقى يبقى نفتح العمره مش نوقف العمره للاسف الشديد اللي اللي ف ف اسم الله رزقك بينشطك يخليك عشان كده الصحابه لما سعد بن ربيع الانصاري قال لعبد الرحمن بن عوف النبي عليه اخ بينهم سعد بن ربيع ده كان multi millionaire بقى في المدينه راجل غني جدا وعبد الرحمن بن عوف كان برضه multi millionaire في مكه ولكن كل حاجه راحت وبدا من الصفر فبيقول له انظر بقى لاي زوجتين وزوج يعني بص جوازه ببلاش ونصف ثروتي وخد نص ارضي وخد قال له دلني على سوق المدينه ما قالش بقى شوف الرزاق سبحانك يا رزاق جاب لي الرزق لحد عند سن السوق بقى اغنى من سعد بن الربيع وبقى اغنى من الدنيا كلها سيدنا طلحه بن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يبقى اذا اوعى تبقى الغراب الاعمى اسم الله الرزاق بيوجهك انك ما تبقاش انت الغراب الاعمى في الحياه عيب منظر قميء شاب عنده 22 سنه وبيمد ايده لابوه مصروف يا بابا عيب يا اخي الكسف يا اخي عيب يا اخي اما بنزل مثلا جوله واستشاب ولا حاجه إيه، انتوا بتشتغلوا لا لا ده احنا لسه في الجامعه والله ببقى مكسوف لهم يعني لسه في الجامعه إيه؟ بتنزل تشتغل يا عم في ايه يا عم والله لو انت بقى بتجيب امتياز وقاعد على المكتب ليل نهار انما حضرتك إيه؟ لا والله ده انا بذاكر بس ساعتين كده كل 3 4 ايام امال حضرتك ما بتشتغلش ليه يعني ماشي لو انت خلاص متفرغ لطلب العلم هذا اعظم من السعي على الرزق وهتنفع الامه وبكره ان شاء الله ربنا يغدق عليك انما انت حضرتك ما بتذاكرش او ما عندكش مذاكره او انت بتنشن على مقبول بالعافيه او انت ال target بتاعك ان كل ثلاث سنين تعدي سنه انت حضرتك ما بتشتغلش ليه ولو جمعت بين الاثنين لك امريكا بيشتغلوا في الاجازه طب في الاجازه ما بتشتغلش ليه عشان هاخد كام يا عم عشان قيمه العمل لان العمل ده تربيه ليك ولدينك وقربه الى الرزاق سبحانه وتعالى وبيفتح لك خبرات في الحياه وبيأثر عليك مسافات بدل يعني ما تتخرج من الكليه ما انتش عارف اي حاجه في اي حاجه فاسم الله الرزاق بيقول لك اسعى على رزقك تسعى اسم الله الرزاق بيعلمك الرضا لان اللي قسم الارزاق هو ربنا مفيش حد قسمها غيره علمك الرضا ربنا ما بيجاملش حد على حساب حد ولا في وسايط ولا في بقى ربنا عنده ده إيه، خ- ربنا سبحانه وتعالى بعضكم من بعض اللي قسمها ربنا عشان كده بيعلمك انك انت ترضى ترضى باللي خدته وترضى باللي ما خدتوش ترضى باللي خدته اه ارضى باللي انت خدته من عند الله راضي بشكلك راضي بلون عينيك راضي بطولك راضي بمراتك راضي بولادك راضي بشكلهم وبشهادتهم وبمجموعهم في ابتدائي واعدادي وثانوي و- راضي برزقك راضي بمرتبك الشهري يوم 25 في الشهر لما بيبقى جيوبك بيضة كده ك... ك... كبياض الثلج كده راضي عن الله سبحانه وتعالى راضي وانت مريض راضي وانت آه، الطبقه ال- اللي عايشين في العشوائيات والدنيا صعبه و- وكل شويه نسمع عن انتحارات غير راضي راضي اللي كانوا طبقه متوسطه قبل من وبعد كده يا عيني بقوا تحت خط الفقر راضي عن الله طبعا راضي عن الله سبحانه وتعالى راضي بالله وراضي عن الله سبحانه وتعالى راضي مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال راضي باللي ربنا اداهولك وانت فاكرك اللي ربنا اداهولك ايه كفايه رزق المعافاه يعني ايه المعافاه يعني جلطه صغيره في المخ نقطه دم عايز حضرتك حقنه ب 60000 جنيه ان ربنا مديك مواد سيوله الدم دي موفر عليك 60000 جنيه آه، خ- ده, ده, ده غير كده ده ممكن مرض يمرضه عيل من العيال محتاج عمليه ب 100000 جنيه ربنا معافيك من 100000 جنيه يا ربنا شايل عنك كتير قوي بس انت كل قصتك انك ما انتش فاهم ان المعونه على قدر المعونه ما انتش قادر تفهم ده وما انتش قادر تفهم ربنا بيقسم الارزاق ازاي قدر من 50000 سنه وحسب عملك انما هي اعمالكم عايز رزق من الله اشتغل عند ربنا يقول لك انا قعدت اسبوع استغفر ربنا جوزني انا قمت ليله تاني يوم جالي شغل هو في ايه ربنا بيقسم الارزاق بناء على العمل الصالح انما هي اعمالكم افمن هو قائم على كل نفس على رزق كل نفس بما كسبت ربنا بيدبر لك حياتك على حسب عملك عمل صالح تلاقي الرزق يزيد عمل سيء تلاقي الدنيا تتعقد ليه انما هي اعمالكم هو اللي بينك وبين ربنا عمل مفيش وسايط ولا مجاملات بينك وبين الله سبحانه وتعالى اسم الله الرزاق بيخليك ترضى نخلص بقى سريعا اسم الله الرزاق بيحببك في الناس قوي حببك في الناس ليه ما يخليكش بقى تحقد وتغير فلان بقى جه على رزقي وف- محدش يعرف يجي على رزق حد محدش يعرف واللي يقول لك كده يقول له يا عم انت فاكر نفسك ربنا ايه يا عم في ايه ايه حدش ي- ولو موت نفسه عشان يمنع مليم ربنا كتبه لك في رزقك مش هيقدر امال اللي حصل ده مش رزقك ما تشيلش بقى محدش بيخطف من حد مش حد بيتجوز مرات حد مفيش حد مش خطف مفيش في الارزاق خطف حدش يعرف يخطف من ربنا ما بتجيش كده ما حدش بيسبق الله سبحانه وتعالى حدش بياخد رزق حد في الصين جم مره لقوا محصول الرز قالب فبداوا يحسبوه كده لقوا ان العصافير اللي ماليه الغيطان بتاكل في السنه 20% من محصول الرز الصين دي البلد اللي لما بتسال واحد هناك مين ربنا يقول لك الدولار والعياذ بالله حاجه يعني الحاد يعني حاجه ربنا يحفظنا وربنا يهديهم ويهدينا يا رب اللهم امين 20% عملوا حمله قوميه في الصين للقضاء على العصافير بتاعه الغيطان دي تماما والاباده بتاعتها استطاعوا ان هم يبيدوا منها كم كبير جدا السنه اللي بعدها لقوا محصول الرز ناقص 40% 40% ليه؟ بدأوا يدرسوا لقوا في ديدان وحشرات عايشة على العيدان بتاعة الرز العصافير كانت بتاكلها قضت على ضعف اللي العصافير كانت بتاكله عملوا حملة قومية تاني للحفاظ على العصافير بتاعة الغيطان هم جا- يا عم ما حدش بيخطف رزق حد هو ال 20% دول رزقهم مالكش دعوة تقعدش تبص بقى وعايز تاكلها لوحدك وعايز تاخدها وعايز هتعمل ايه يعني يا عم يا بطنك كلها ساعتها قد ايه يعني لو ال- محلات الاكل كلها بقت بتاعتك هتاكل في الاخر ساعه بطنك لو شقق المنصوره كلها بقت بتاعتك هتبات في الاخر في شقه لو يعني هتعمل ايه هو انت اخرك ايه اخرك امكانيات بني ادم واحد حدش بياخد رزق حد فبيحببك في الناس اسم الله الرزاق بيعززك على الناس خليك عزيز زلش نفسك لحد زل نفسك لحد ليه حد يملك ليك حاجه اصلا يا عم زل نفسك ليه ازل نفسي ليك ليه يا عم ما هو ما اتوضى اهو الميه ايه وقف هنا اهو تعيط لربنا زل نفس اللي خلقني يا عم ازل نفسي ليك انت ليه اعطاها من لا يملك لمن لا يستحق ف يعني واحد من الملوك جايب كده واحد بقى من العلماء بقى وعايز ايه يعلبه على الناس كده فبيقول له سلني فالعالم بيقول له اسالك من امر الدنيا ام من امر الاخره يعني انا عندي حاجات عايزها في الدنيا وحاجات عايزها في الاخره انت هتعملي لي ايه قال له امر الاخره لا يقدر عليه الا الله سلني من امر الدنيا قال له والله ما سالتها من يملكها افاسالها من لا يملكها هو يا عم انت بيدك حاجه انت يا عم لا انت عندك عزيز عزيز ليه لانه عارف انها في ايد ربنا اخيرا اسم الله الرزاق بيعرفك حجم المخلوق الحقيقي عارف مشاعر راشد لما بيقول لك ما حدش في ايده حاجه حد يعرف يكملها حدش في ايده حاجه صدقني مهما عمل لا بيقرب طريق ولا بيأخر امل حاجه كده مش عارف يعني بس هي تقريبا زي ما أنا بقول كده محدش في ايده حاجه مفيش ديترويت امبراطوريه السيارات الامريكيه الفاخره سل- فلست مش عارفه تدفع رواتب باتيستا كان 7 ملياردير على مستوى العالم 30 مليار دولار خسورهم في سنه في سنتين بقى مليونير ما عادش عنده حاجه خ- انت خ- يعني الم... خ- دول بتفلس دول بتفلس مليارديرات بيفلسوا ناس بتفلس يا عم اعرف حجم المخلوق الحقيقي المخلوق لا يملك لنفسه فضلا عن ان يملك لك كيف يتعلق الغريق بالغريق واحد بيقع من بلكونه وماسك في واحد بيقع من بلكونه هتقعوا انتوا الاثنين على رقبتكم يا عم تعلق بالله سبحانه وتعالى كل البشر متعلقين برحمه الله سبحانه وتعالى اعرف حجم المخلوق الحقيقي شيخ ايهاب ربنا يحفظه ويبارك فيه لما صلى بينا في صلاه المغرب كده قرأ في الركعه الاولى ايه والذاريات ذروة آه سورة الذاريات دي يا اخوانا اللي عايز يفهم قضية الرزق والله يعيش مع سورة الذاريات بس انا مش هشرحها طبعا انا بس يعني عايزكم تقوموا الليل بيها احنا دلوقتي وصلنا للتوصيات بقى في النهاية في اسم الله الرزاق عشان هنعلن عن حاجة جميلة قوي قوي قوي من اكتر الحاجات الحاجات اللي شفنا فيها ايات في اسم الله الرزاق وفي توصيل الارزاق القافله الخيريه الخامسه فضل ومنه الله اللي خارجه من المسجد هنا بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى آه، آه، من جمعيتنا المباركه بقى نور القران القافله الخيريه الخامسه ولكن يعني قبل ما اعلن عنها الشيخ ايهاب قرأ في الركعه الاولى ايه والذاريات ذروه فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق انت لما تسمع كده والله مصدقين يا رب فيلم قصير ذاريات ذروه الرياح وقاعده تبخر ست 16 مليون طن ميه من البحار في كل ثانيه ذاريات ذروه ها ذاريات ذروه حاملات وقرا السحب قاعده تتكون تتكون تتكون جاريات يسرى ال- ال- المطر نزل من السحب طلع نباتات واعشاب وثمار اتصدرت واتعبت في السفن والسفن بتجري في البحر بتيسير الله بالبضائع المستورده حركه الاستيراد والتصدير ما بين قارات العالم ودوله فالمقسمات امرا الملائكه بقى عارفه كل ثمره بتاعت مين وهتروح لتاجر الجمله انه عشان يوصلها لتاجر التجزئه اللي على نص يتشرع مين عشان فلان وهو في الف... احنا في الفاكهه بارت الاسبوع اللي فات يروح يشتريها لنا ال 2 كيلو جوافه عشان الجوافيه بتاعت الشيخ حازم تبقى هي اللي من نصيبه وهي باسمه سبحان الله فبدات سوره الذاريات بما خلق من اجلك الكون كله مقلوب عشان رغيف العيش بتاعك بكره واخر سوره الذاريات بقى سمعناها في الركعه الثانيه في صلاه المغرب وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما خلقت من اجله فبدات سوره الذاريات بما خلق من اجلك وهو الرزق وختمت سورة الذاريات بما خلقت من أجله وهو العبادة فإياك أن تكون مقلوب عشان رزقك اتقلب انت بقى عشان عبادتك كسف بقى يا أخي ربنا قال لك في الأول أنا بيعمل لك إيه عشان رغيف العيش بتاعك عشان فلوسك اللي هتتجوز بيها عشان دخلك اللي انت هتاكل منه وهتصرف على بيتك بتاع المستقبل يا أخي ربنا الرزاق يا أخي خليك مطمن لأن ربنا هو الرزاق سورة الذاريات وهي بتتكلم بقى عن قصة إبراهيم وهو بيذبح العجل جابه منين؟ ده واحد متفرغ للدعوة وهذا الراجل اللي طول الليل قاعد قليلا من الليل ما يهجعون وهو قاعد ينفق ها آه قاعد ينفق بتنفق منين يا عم ده انت طول الليل يعني المفروض انت يعني مش هتصحى الساعة 6 الصبح لا يا عم اللي بيعبد وبيسعى على رزقه ربنا بيفتح عليه واللي بيشتغل في الدعوة وبيسعى على رزقه ربنا بيفتح عليه فصورة عظيمة أول توصية لينا النهاردة إن أنت تقوم الليل بسورة الذاريات سورة الرزق العظيم الوفير وشوف كده عرض قلبك لمعاني القرآن وشوف كده الحاجة التانية عايزين نتعاهد أمام الله اوعى تاكل حرام اوعى تاكل حرام بالذات الشباب اللي متخرج جديد اوعى تدخل في حفلة تخرج حرام في بداية حياتك اوعى تعمل فرح حرام او توافقي على فرح مليان منكرات في بدايه حياتك وانت بتقولي يا رب ذريه ويا رب ارزقني السعاده في بيتي ويا رب ارزق ارزقني الرزق لاسرتي ويا رب اوعى تبدا حياتك بحرام اوعى اوعى تذل نفسك لمخلوق محدش في ايده حاجه اوعى اوعى تنسى الرزاق عشان الر... عشان الرزق اوعى تجرع مش فاضي والله قوم الليل مش فاضي ليه يا ابني ده انت الساعه اللي بتعبد ربنا فيها ربنا بيبارك لك في رزقك فيها سنين وبيوفر من عمرك سنين ده انت بتدي مليم بتاخد ما يعادل ملايين انت بتقول ايه انت مش عارف بتتعامل مع مين ولا ربنا بيتعامل ازاي مع اللي بيعبده اوعى تتشغل عن حضور الدروس حضور درس في الاسبوع انك انت الالتزام اوعى في يوم من الايام لو ربنا فتح عليك في الرزق تتشغل عن الرزاق بسبب الرزق سواء ان الفقر قله الرزق يشغلك عن الرزاق او كثره الرزق تشغلك عن الرزاق عيب يا اخوانا عيب عيب عقيدتنا مضروبه عقيدتنا مضروبه في توحيد النفع والضر وتوحيد الرزق عيب اعرف ربنا بيفتحها عليك ازاي وما تكملهاش ازاي اوعى اوعى ما تسعاش على رزقك اوعى تبقى خيبه اوعى تبقى عامل زي الشباب اللي قاعد على القهاوي اوعى تبقى خيبه مستني باب السماء يتفتح وتمطر له ذهب وفضه يا عم قوم على رزقك يا عم شرف لو اشتغلت وطحنت عشان تاخد جنيه في اخر الشهر شرف ربنا يبارك لك فيه ويبارك لك في مستقبلك قاعد مستني الفرصه يا عم عم تيجي الفرصه هتيجي ان شاء الله الرزاق هيبعتها لك بس عم تيجي ادي اداء مشرف في الازمه اللي البلد فيها والازمه اللي حياتك فيها والازمه اللي الشباب فيها الاغنياء يعرفوا ان جوه رزقهم جزء من ارزاق الفقراء ربنا حطه في ايديهم مش بتاعهم وصلوه لهم ما تفتنوش الناس عن ربنا سبحانه وتعالى والفقراء يعرفوا ان الرزق ما بيبتغاش بالحرام هو جاي لك جاي لك ما تستعجلش عليه وتاخده في الحرام وتدخل جهنم اصبر وخده في الحلال وادخل الجنه الشباب يعرفوا اوعى تبداوا حياتكم حرام كل الناس وكل الامه تعرف إن جبريل نفس في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها إيه ان شاء الله باذن الله المره الجايه بقى مع اسم جديد من اسماء الله الحسنى في اسم كده الواحد كده ان شاء الله يعني ايه لعل الله يرزقنا كده بخير كده ان شاء الله المره الجايه باذن الله إيه قافله الخمسه بقى قافله الحفير الخمسه فضل ومنه الله من المسجد باشمهندس احمد فين باشمهندس احمد إيه ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه احنا الجمعه انت تاخد الناس مننا ولا يا شيخ؟ ايه يعني هتبقى الجمعه برضه يا سيدي مش مهم هتيجوا على الدرس يعني ولو ما جبتوش على الدرس مش مهم هندسه احنا ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه القافله هتبقى هنبني 30 سقف حد منكم طلع معانا قافله من الاربعه اللي فاتوا يا جماعه حد منكم طلع معانا قافله من الاربعه اللي فاتوا اه كانت قوافل جميله جدا يعني سبحان الله العظيم اللهم اجعل وبنينا بقى وسقف وبنينا بيوت وحاجات غريبه كده ومسكنا الفؤوس وقعدنا نحفر مواسير ميه للناس وانا اللهم لك الحمد يعني عايزين يستفتحوا بيا بركه فقمت ماسك الفاس بقى وقلت لابد بقى من المش عارف ايه والايه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي ومسكت الفاس اضرب عشان احفر بقى الطريق المجرى بقى للايه اللي هنحط فيها ماسوره المايه اللي هنوصلها للبيت قامت نازله في ماسوره الصرف الصح كسرتها يعني كنت بضرب باخلاص قوي فهمت فالحمد لله والشكر لله يعني عالجتوها هندسه ولا ايه آه، يعني كان سواء موقف كان حاجه الحمد لله يعني الحمد لله فهنعمل بقى ان شاء الله 30 سقف ل 15 حاله 10 وصلات ميه ان شاء الله هنركب خمس آه، تركيبات صرف صحي هي القوافل بتبقى كده يا جماعه ناس ماسكه المساعدات الخيريه ناس بتوصل اكل ناس بتبني سقف آه، يعني بنتقسم فرق يعني كان معانا في القافله اللي فاتت بالذات يبقى فاهم الكلام ده يعني. ان شاء الله باذن الله ثلاث عرايس هيتجهزوا جوزهم عشان ربنا يجوزك يعني انت عايز ربنا يجوزك جوزهم طب انت عايز تتجوز تاني لا بلاش تفكر في جواز تاني عيب انما لو نفسك وزتك جوزهم برضو مفيش مشكله يعني يعني جزاء من جنس العمل بنوصل بقى ايه بوتاجازات وفرش وحاجات من ديت في 30 تركيب باب وشباك ده انتوا هت هتتشقلطوا يا رجاله ان شاء الله يا شيخ يا عم ده القافله دي ولا انت عايز ديناصورات ولا انت انتوا رايحين تعملوا ايه بالظبط؟ انتوا بتبنوا مدينه 30 تركيب باب وشباك وتوزيع بقى سراير وبطاطين ومشمع و... التحرك الساعة 6 الصبح والعودة من هناك بعد صلاة العصر إن شاء الله بإذن الله يعني كل ده يتعمل من الصبح للعصر إن شاء الله بإذن الله البركة من الله سبحانه وتعالى. عمل الخير ده بيتشاف والله آيات أصل أنت الوقت الكبري اللي ربنا بيوصل للناس دي رزقها من خلالك فاهم أنت؟ فأنت أنت نفسك بتشوف آيات تروح تكلم أصحابك ولا أهلك تفاجئ اللي ما بيدفعش نفقه في إيه؟ سبحان الرزاق رزقهم رزق الغلابه اللي قاعدين هناك دول ف... فانت يعني متعه بتشوف ايات من الله سبحانه وتعالى آه ان شاء الله باذن الله آه آه يعني مدير بتاع القافله بقى باشمهندس احمد خلف قاعد ورا ومعاه استاذ طارق طارق فين؟ طارق اسامه انت طارق اسامه ازيك يا طارق يبقى يبقى طارق ربنا يحفظه باشمهندس احمد خلف اهو ورا ان شاء الله باذن الله اللي عايز يشارك آه، جسمانيا يعني يروح بقى يعمل الكلام اللي انا قلته ده ان شاء الله باذن الله يشترك في فريق من الفرق ديت وله الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى ويا بخته او اللي عايز يشارك ماديا طبعا بقى بايصالات مدفوعه من جمعيه نور القران ان شاء الله باذن الله الجمعيه اللي يعني فضل من الله احنا فيها وفضل من الله بنطلع القوافل منها ان شاء الله باذن الله برضه مع باشمهندس احمد خلف ان شاء الله باذن الله وحبيب قلبنا بقى طارق اسامه ان شاء الله باذن الله اللهم ارزقنا يا خير الرازقين اللهم ارزقنا يا خير الرازقين اللهم افض علينا من بركاتك وخيراتك ومددك يا اول ويا اخر اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واجبرنا وارفعنا اللهم يا خير الرازقين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بك اللهم اهدنا يا اول يا اخر اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم اللهم صلنا بودك واجعل لنا ودا يا غفور يا ودود اللهم ارزقنا يا خير الرازقين اللهم ارزقنا يا خير الرازقين اللهم من كان منا طالبا فارزقه رزق النجاح يا رب ومن كان منا شابا في بداية حياته فارزقه العمل وفارزقه الرزق الطيب الحلال يا رب اللهم يا ربنا ارزقنا اللهم من كانت منا بلا زوج فارزقها الزوج الصالح ومن كانت تريد الذرية فارزقها الذرية الطيبة المباركة ومن كان منا مريضا فارزقه الشفاء يا رب اللهم ارزقنا بالإيمان وبالعمل الصالح وبالعلم النافع وبالرزق الطيب المبارك اللهم وسع ارزاقنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم ارزقنا يا خير الرازقين اللهم الطف بنا يا لطيف اللهم الطف بنا يا لطيف اللهم لطفك اللهم ارأف بنا يا رؤوف ارأف بحالنا يا رؤوف اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم أقمنا على مرادك منا يا قيوم اللهم فرج كربنا يا صمد اللهم فرج ابتلاءاتنا يا لطيف اللهم ارزقنا يا رزاق اللهم هب لنا من لدنك رحمة يا وهاب اللهم دبر لنا أمورنا رتب لنا أمورنا ارزقنا يا خير الرازقين أصلح أحوالنا زكي لنا نفوسنا اهد لنا نفوسنا اهد قلوبنا استخرج منا ما يرضيك عنا اللهم أيدنا بروح منك اللهم أيدنا بروح منك اللهم أيدنا بروح منك اللهم فرج كربنا وسع أرزاقنا اشف أمراضنا يا أملنا يا رجاءنا يا لهفة قلوبنا على بابك وحدك يا الله لا أمل لنا إلاك يا الله اللهم صلنا إليك اللهم اغمرنا بودك وجودك وكرمك اللهم تحنن علينا وتعطف علينا والطف بنا يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بذكركم يا اخواني في الله ان شاء الله القافله بقى تسجلوا بسرعه كده مع باشمهندس احمد خلف وبعد كده و- واخونا طارق اسامه بعد كده درس الدكتور احمد عبد المنعم درس التفسير في مسجد الباب مش النهارده مش في درس النهارده في النهارده ان شاء الله ان شاء الله وبعد كده درس التفسير دكتور احمد عبد المنعم في مسجد البدر وانت طالع على الناصيه كده تبقى خدت الاسماء الحسنى وبعد كده تروح بقى تفسير كتاب ربنا تبقى خدت اعلى علمين في الحياه اوصيكم بهذا الدرس يا اخواني دكتور احمد من الناس اللي ان شاء الله باذن الله ربنا يجري على ايدها نفع كبير في اعاده الصله ما بيننا وما بين كتاب ربنا وما بين القران فيعني يعني انصحكم ان انتم ما تضيعوش الدرس ده ابدا ابدا ويبقى معاكم ورقه وقلم وتكتبوا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت